السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد هذه هي الليلة الرابعة عشرة والتي نعيش فيها مع الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بحزبيه السابع والعشرين والثامن والعشرين والذي يبدأ بسورة الحجر والحجر اسم للوادي الذي كان يعيش فيه قوم ثمود كان بيعيش في وادي بين الجبال تحت وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين حاجة كده لزوم النزهة يعني الرفاهية لكن أصل المساكن بتاعتهم تحت في الوادي هذا الوادي اسمه الحجر فسموا بذلك ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين آه وسميت السورة باسمهم كما سميت سورة الأحقاف باسم قوم عاد باسم قوم إيه؟ عاد باسم أرض قوم عاد أرض قوم عاد اسمها الأحقاف وهي أرض ذات حجارة فالحجر اسم لهذا الوادي وهي سورة مكية يقص الله تعالى فيها أيضا بعض القصص على كفار مكة حتى يأخذوا لأنفسهم العبرة مما حدث من قبلهم وعرفنا طبعا الخط المعتاد في القرآن المكي وعرفنا أنه يركز على ركائز العقيدة الإيمان بالله الإيمان بالنبي محمد عليه السلام الإيمان بالقرآن الكريم الإيمان باليوم الآخر هذه الأسس حينما تثبت في القلوب وترسخ في النفوس فإنما تنتج مواطنا صالحا حقا إنسانا مستقيما على طريق الله المستقيم وبدونها يصعب على الإنسان أن يتلقى عن الله حكما وأن يتقبل عن الله شرعا يجادل ويشاكس كما نرى كثيرا من المسلمين في هذه الأيام بهذه الصفة لأن هذه الأصول غير موجودة عنده هو مؤمن وكان مؤمن موحد بالله آه لكن إيمانه بالله غير صحيح يعني لم يؤمن بالله الإيمان المطلوب ما عرفش إزاي يؤمن بالله إزاي يؤمن بالقرآن إزاي يؤمن آه أنا مؤمن في القرآن خلاص مؤمن بالله يعني إيه يعني ربنا موجود طب وبعدين لا أنت تؤمن بالله كده هنطلع بره لكن على كل حال تؤمن بالله يعني الإنسان يؤمن بأن الله رب خالق منعم وأنا عبد له ملك يديه فما قال لي أفعل وكما يوجهني أتوجه لا آخذ أمرا من غيره ولا أتلقى نهيا من سواه يعني هو المالك وأنا المملوك شفت بقى ازاي هو ده الايه الإيمان بالله ملخصا كده اللي هو إياك نعبد وإياك نستعين كلي لله سبحانه وتعالى وكل ما معي من الله من يصل لهذه الدرجة فهذا هو الإيمان بالله لكن المؤمن بالله ولما ربنا يأمرني بأمر أجادل فيه وأزاي وحرام لي يعني طب فلان مهوش مسلم فكافر والكافر في النار إزاي يدخل النار يعني هو مصاحب الدين برضه الله وأنا اللي هدخلته ولا أنت اللي هتدخله النار ده ربنا اللي حكم عليك لقد كفر الذين قالوا كذا وقالوا كذا الله حكم بكفر هذا أو كفر ذاك خلاص هذا حكم الله ليس لي ولا لك لا تكفيره ولا وصفه بالإيمان ولا إثبات الجنة أو النار له إنما كل ذلك لله وهكذا قضية الإيمان أو العقيدة وهذه مسألة يطول الحديث عنها لكن هذا هو الفلك العام للقرآن المكي ولذلك تبدأ السورة كالمعتاد ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وبعد ذلك يقول تعالى أيضا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ويتكلم الله تعالى عن كفر الكافرين وأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالنبي السلام ولا بهذا الدين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين يعني مضت قبلهم أمم ورأوا أو سمعوا عن سنة الله في تلك الأمم ماذا فعل الله بهم وماذا جرى لمن كفر وماذا وقع لمن آمن ومع ذلك هم مصرون هم مصرون أن لا واحد يقع في حفرة أبعد عن الحفرة لا ده هو مصر ينزل في الحفرة برضه فهو مصر على الكفر والعياذ بالله مصر على الكفر ومهما جاءتهم من آيات يقول لك أنت كده بتسحرنا هذا سحر إنما سكرت أبصارنا أنت بتسكرنا وبتسحرنا وتضحك علينا وتخدعنا وهكذا وأنت كذاب قصة مكرورة في كل الأمم ثم يتحدث الله تعالى عن بعض آيات قدرته في الكون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها النظيم وحفظناها من كل شطر والأرض مددناها وجعلنا لكم فيها معايش أنا بختار كلمات مش الآية كاملة هذه يعني تذكرة ببعض خلق الله الذي يدل على قدرته وأرسلنا الرياح لواقح وإنا لنحن نحيي ونميت ثم ذكر الله مرة بعد مرة بقصة بدء الخليقة شفناها فين؟ في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وده في سورة الحجر برضو مرة كمان ليه؟ لأن المواقف بتستدعي المواقف بتستدعي واحد تكلمه في كلام يوم يفهموش تاني مرة بتذكر نفس الكلام ليه عشان يفهموا في ناس تفهم من عشر مرة ناس تفهم من أول مرة وهكذا فالأمر يستدعي ذكر هذه القصة وخاصة أنها قصة مليئة بالعبر قصة بدء الخليقة فذكر الله تعالى مشهدا من مشاهد أو مشهدا لهذه القصة ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون إلى آخر الإيه فإذا سويتوه فانفقوا فيه ونفخ فيه من روح فقعوا له ساجدين بعض المغرضين المعتدين على الإسلام يقول لك قرآنكم مختلف على نفسه إزاي؟ يقول لك مرة يقول لك قد خلقنا إنسانا من طين ومرة من حمأ مسنون ومرة من تراب ومرة من ماء دافق ومرة مش عارف ماء مهين هو خلق من إيه بالضبط؟ ده أنتم مش عارفين مخلوقين من إيه طبعا بيستغل فينا هو ما أظنش إن هو جاهل بالمسألة اللي بيقول كده هو كافر اه بس كافر ملعون خبيث عارف ان المسلمين جهل بقرانهم وبدينهم وصدقوا ان هم عالم ثالث فجاهلوا بكل شيء ما حاولش يعرف ما حاولش يعرف يقول لك انا عارف الكفت اللي في الدنيا لكن في الحاجات دي ما يعرفش حاجه في الدين وال... والقران واللغه وكده يقول لك انا مالي مش الشيخ فلان موجود لا معز حاجه اساله لكن يعرف بنفسه لا مش عاوز وبالتالي عدوه عرف عنه جهله هذا فيستغله من هذه الايه الناحية يرمي له الطعم دوك هيبلعه يا ابن الايه ده انا قريت القرآن كله كام ختمة اول مرة الاحظ المسألة دي يقول له لا طب اقرا بقى شوفها مرة ماء ومرة طين ومرة تراب له ايه بالضبط ولا حاجة هو زي ما ربنا بيقول كده ماء اختلط بتراب صار طينا ترك الطين فترة الله أعلم بها محدش قال كم يوم مالش دعوة ترك فترة حتى صار طينا آسنا اللي هو مسنون مسنون زي آسن آسن يعني متغير الطين تعفن شوية وكانوا لما بيجوا يبنوا زمان بالطين قبل الطوب الأحمر كانوا بيعملوا كده يعملوا معجنة طين ويسيبوها شوية وعشان ما تطولش معاهم يحط عليها شوية تبن شوية عدال نبات كده يوم خلاها تتعفن بسرعة إذا تعطنت اشتدت بقى فيها عرق كده جامدة لما يبنيها حيطة تقف معاه لكن في الأول تتفرول منه وتقع فن البناء بقى والمعمار زمان ها فالطين ترك حتى صار إيه آسنا ثم شكل وأدخل نارا أو كان في حرارة الشمس الله أعلم الله تعالى حوله إلى طين إيه آسن إلى عفوا إلى إلى إلى صلصال كالفخار إلى صلصال كالفخار زي ما بيعملوا فخار النهارده انتوا عارفين فخار طبعا القله والزير والحاجات دي والطواجن والحجاره الحمراء دي ما برضه اصلها طوب ني طين ني وبعدين دخلوه النار يستوي ويشتد وشوف القلب الاحمر عامل ازاي اه قوي جدا فصار الانسان هكذا صلصالا كالفخار يعني شيئا طبعا لا اكل لسه ولا شرب فجوفه فاضي لو عملت عليه كده خبطت عليه يعمل صلصال يعمل صوت كده يعني ها زي القله وهي فاضيه خبط عليها مليانه ما تلاقيش الصليل ده فنفخ الله بعد ذلك فيه من روحه فخلق آدم عليه السلام من آدم وحواء خلقت الذرية من ماء مهين هو نفس الماء الدافق وهو نفس النطفة يعني أسماء لمسمى واحد فقط أسماء لمسمى إيه؟ واحد مفيش آه، اختلاف ولا تضاد ولا ولا اضطراب ولا حاجة هو نفس المادة بس سميت نطفة لأنها شيء قليل السائل القليل ده بيسمى ايه نطفة يعني بيقول لك في اللغة العربية زمان آه، آه، اعطيني السقاء نقول الكوباية دي اشرب يقول لي والله ما فيها الا نطفة وحد بيشرب نطفة لا يعني ما فيهاش ليه بقية ماء قليلة جدا ما تسعكش ما تروتش استنى ما املاها ليس فيها الا ايه نطفة تقصد قدرا قليلا من الماء لا يكفي فربنا سمى ما يخلق منه الانسان نطفة ثم ذكره بوصفه انه ماء دافق ثم ذكره ب ب ب ب بعلاقة الانسان به ان الانسان يتأفف منه كيف قال من ماء مهين الانسان بيحتقره يعني لو جاء على ملابسه او ثوبه رغم طهارته يحاول ان آه، يغسله او يتخلص منه ذكر الله تعالى وذكر بقصة خلق آدم عليه السلام وسجود الملائكة وعصيان إبليس آه، نفس القصة طبعا لكن بتختلف في بعض الإيه؟ الأشياء البسيطة آه، كما سنسمعها إن شاء الله تعالى لكن روح القصة واحدة وأن عدونا هو إبليس عليه اللعنة وما عاش إلا لكي يكيد لنا نحن ذرية آدم انتقاما من أبينا آدم عليه السلام ثم آه، يذكر الله تبارك وتعالى بعض القصص قصة إبراهيم عليه السلام ولما جاءت له الملائكة علشان إيه تبشره آه، بولده وطالما غلام عليم يبقى مين؟ عليم إسحاق حليم إسماعيل أقول لك على حتة حلوة اعكسها خلي ال- ال- ال- العين مع الحاء والحاء مع العين إذا كان عليم وديها على الحاء إسحاق خلاص عليم ما تداش على إسماعيل خلي العين دي مع الحاء وإذا كان غلام حليم ما تدهوش لإسحاق بقى ودي لمين لإسماعيل علامة كده عشان ما تنساهاش يعني ليه بقى لأن إسماعيل هو اللي هيتعرض لقضية الذبح فلازم يكون إيه أو يناسبه يعني أن يكون حليما أن يبشر إبراهيم بغلام حليم بلا يتعرض لموقف يحتاج إلى حلم وصبر آه، أما غلام عليم ينفع ربنا يقول له وبشرناه بغلام عليم أو إنا نبشرك بغلام عليم هيبقى عالم وبعدين يذبحه قبل أن يصير عالما هو عنده 12 13 سنة فين البشرى بقى يبقى ربنا يقول لي على حاجة وما يعملهاش لا، شأن الله غير هذا الله تعالى يوفي بوعده ولا يخلف الميعاد إذا كان العليم إسحاق لأنه عاش ولم يذبح ولم يتعرض لذبح إنما الحليم هو إسحاق إسماعيل الحليم هو إسماعيل الذي تعرض لقضية الذبح ومما يحتاج إلى حلم وصبر وغالبا اللي ذكر في القصة دي بتلاقي وراها على طول قصة مين سيدنا لوط عليه السلام لأن الملائكة جت مشوار واحد ونزلة واحدة بشرت إبراهيم بإسحاق وراحت على مين على لوط عشان تبشره بهلاك قومه الناس المجرمين دول ها الشواب ربنا ايه هيهلكهم فكان ده مشوار واحد طلعوا من هنا على من هنا قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم ايه مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين آه ولذلك تاتي قصه لوط ولوط قريب ابراهيم عليه السلام يا رب له ايه ابن اخوه يعني سيدنا ابراهيم عم لوط وكان لوط واحد من امه ابراهيم ولكن اتاه الله النبوه وتعاصرا كان اثنين في ايه في- في زمن قريب من بعض او يعني تعايشا في زمن واحد اهلك الله قريه لوط جميعا بما فيها امراه لوط الا لوط وابنتيه فقط واليهود الملاعين يقول لك لوط بقى هو ماشي بقى- كان الكون ده تهريج لعبة لوط هو ماشي بقى بعد ما ربنا أهلك القرية زي ما ربنا قال له فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا تل- ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فمشي بقى ومعاه بنتين بنت كبيرة وبنت صغيرة البنت الكبيرة هم بيتين في الجبل قال له لأختها الصغيرة ألا نضاجع أب... ألا نسقي ربنا أبانا عفوا ألا نسقي أبانا خمرا فنضاجعه ما تيجي نسقي أبونا خمرا ونشكره ونمعه أعوذ بالله أعوذ بالله إيه ده طيب هل بنات النبي لوط كانوا بالسوء ده بال- بالخلق ده طب ايه يعني مراته كانت كافره زي بعض هنصدق جدلا طب ربنا فين اللي اهلك كل القريه حتى امراه لوط ما تركها غفل والعياذ بالله وحاشا لله غفل عن ابنتي لوط ما- والله ما كانش يعرف ان هم هيعملوا كده فالطعن في الانبياء طعن في الله عز وجل مباشره ويطعن بنو إسرائيل في غيرهم بما فيهم هم بالسيئة بتاعتهم بيرموا غيرهم أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا أن أول فتنة بني أول فتنة بني إسرائيل كانت إيه؟ النساء هم المفتونين بالنساء وهم المفتونين بالزنا هم اللي بيشيعوا الزنا والفاحشة في الذين آمنوا في الدنيا كلها هم هم أصحاب البلاوي دي ولذلك لما بيشتموا الأنبياء وسبوهم بيشتموهم بالإيه؟ بنفس العيبة اللي عندهم هم آه، رمتني بدائها وانسلت نعوذ بالله من اليهود ومن شرورهم ثم يذكر الله تعالى بعد قصة لوط آه، قصة قوم شعيب وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لب- لبإمام مبين السورة دي مختصرة جدا كلمتين ونص كده يعني. شوف ق- قصة قوم آه، شعيب في كلمتين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين قوم ثمود قوم ثمود وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأتني فارهين يعني نزهة وأمان يوم ما يجي سيل ولا حاجة على الوادي يطلعوا بقى ويأمنوا على أنفسهم فين في الو- في الجبل من فوق أو يهجم عليهم عدو يطلعوا برضه في البيوت اللي فوق دي طبعا اللي فوق قمة الجبل يغلب اللي إيه اللي في الوادي من تحت لو حدفوا بطوبة هي- هيغلبوه مش محتاج سلاح فكانوا يأمنون في بيوتهم العالية ويترفهون فيها آه، وهذا من آه، إنعام الله تعالى عليهم آه، ربنا بيذكر حقيقة طبعا في الكون كله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية تصفح الصفحة الجميل يعني ربنا ما خلقش السماء والأرض ولا خلقنا بنلعب ونأكل ونستمتع خلاص انتهى الدنيا على كده الطاغي طاغي والصالح صالح لا لازم وراءها حساب لازم وراءها دار آخرة هذه الدنيا لا تصلح أبدا بحالها هذا أن تكون هي المنتهى ما ينفعش ومن الجميل في الموضوع أن بعض الكفار تفكروا في حال الدنيا فقالوا هذا الكلام يعني بالفطرة كده أقروا بوجوب الدار الآخرة بوجوب وجود الدار الآخرة يعني لازم يبقى فيه يوم تاني يقتص فيه من الناس وتعاد فيه الفرص أو تتكافأ فيه الفرص وتعاد فيه الأمور إلى نصابها اللي كان واجد حياة كويسة يسأل ويحاسب واللي ما وجدش النعمة يعوض لازم ما ينفعش الدنيا تنتهي على كده وهذا هو شرع الله عز وجل يخبر عن الدار الآخرة يا أخوانا أنتم معاكم كنز عظيم جدا القرآن هذا القرآن والله خير عظيم وبركة كبيرة الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبع المثاني اللي هم الفتح سبع آيات سميت مثاني عشان بتقرأ كثيرا تقرأ بسرعة يعني ست فتحة ممكن تاخدها في نفس بعض المشايخ بيجيبها تجويد ها، بنفس واحد تجويد مش ترتيل كمان ربنا يبارك في الأصوات الحسنة الخالص اللهم آمين ماشي فعشان كده بتق- بتثنى بالقراءة سريعا وكثيرا فسميت سبع إيه؟ مثاني وقيل أن فيها ثناء على الله عز وجل وقيل غير ذلك المهم سبع مثاني هي الفاتحة والقرآن العظيم هي بمقام القرآن ومعها أيضا القرآن كل ذلك نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول له احنا ادينا لك حاجة كبيرة جدا ولقد آتيناك أعطيناك يعني سبعا من المثاني والقرآن العظيم يعني فاكتفي بذلك واغتنم لأن بعدها على طول يقول له إيه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ما تخليش عينك تروح وتبص وتنبهر بما متعنا به أصنافا من هؤلاء الكافرين أزواجا منهم ولا تحزن عليهم آية تانية يقول لك إيه ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا احنا متعناهم بزهرة الحياة الايه الدنيا ليه زهرة ما كانش ثمرة ثمرة تبقى ممكن تعيش معاك كده من غير ثلاجة تعيش فترة كام يوم والثلاجة بتقعد سنة الناس بتخزن الرطب وتخزن المانجا وتخزن كل حاجة في الديب فريزر وتطلعه كأنه لسه صابح مش كده لكن الزهرة دي يعني أيام وتنطفي تاني فالدنيا مهما حلت وجلت وجلجلت بين يديك هي عمرها كعمر الزهرة شفت التعبير الدقيق لو أنا هتكلم بقى ولا أنت ولا حد تاني هيقول لك كشجرة الدنيا ها ما متعنا منهم إيه شجرة ما ياخدش باله من الفرق بين الشجرة والثمرة والزهرة في الدلالة دي لكن طالما الحاجات دي بتراعى بدقة كده أكيد الكلام ده من عند رب عظيم لا يغفل عن شيء أبدا ولا تغيب عنه غائبة فما تبصش للإيه للحاجات لا كما قاله في سورة آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ليه متاع قليل ده كله متاع قليل آه ده أنت لو شفت بس نظرة واحدة في الجنة نظرة واحدة هتحس فعلا بقلة الدنيا بكل ما فيها بكل ما فيها لا تمدن عينيك لما متعنا به إيه؟ أزواجا يعني أصنافا منهم فمن أوتي القرآن فقد أوتي خيرا كثيرا آه تختم سورة الحجر بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أهل التصوف بيقول اليقين دي درجة من الدرجات آه في في العقيدة وال وال واليقين على الله بقى خلاص يعني إيه بقى اليقين يعني خلاص ممكن ما أكلش طب تشبع إزاي وتكبر إزاي أنا كده مع ربي على طول ربنا يكبرني ويربيني ويطعمني زي النبي كده عليه السلام ممكن يخلق في بطني أكل أو يخلق في بطني الشبع لكن أنا ما ينفعش أنا بلغت درجة اليقين طب أنت عيان روح الدكتور لا الدكتور يعمل لي إيه أنا مع ربي على طول دي لو لو صادقة فعلا ماشي لكن غالبا بتبقى خداع يخدع الإنسان نفسه ويوم ما يوصل بقى اليقين ده ما عادش غلبان المسكين زي حالتنا كده لازم يصلي بقى ويتوضى ويصوم لا خلاص ده بيتعامل مع ربنا مباشرة ما يعبدش ربنا خلاص لا يصلي ولا يصوم ولا تسقط عنه التكاليف تسقط عنه الايه التكاليف دي بيسموها اهل الايه دي بيسموها اهل اليقين بقى لكن طبعا الكلمة دي غلط او التفسير عفوا التفسير ده غلط لان في سورة المدثر ربنا بيقول ايه عن الكافرين في النار ما سلبكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا يبقى الكفار وصلوا لدرجة اليقين لا حتى أتانا اليقين أن جاءنا الموت جاءنا اليقين الذي لا شك فيه هو الموت الكل يقر بهذا اللي ما شافش سمع واللي ما ماتش شاف فده يقين فمعنى اليقين هنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي لآخر نفس في حياتك زي النبي عليه السلام تأتيه سكرة الموت بين سكرات سكرة وسكرة في الإفاقة اللي في النص يقول هل صلى الناس الناس منتظرين في صلاة الظهر مجتمعين والأذان أذن وكل حاجة منتظرين خروج النبي عليه السلام وهو تعبان جوه فيقول هل صلى الناس يقولون هم ينتظرونك يا رسول الله يقول احملوني سندوني كده روح مسندين النبي عليه السلام وعشان يقوم معاهم ويروح يقف إمام ويصلي بالناس فما يقوم حتى إيه يسقط يروح واقع ما يقدرش يشيل وتاخد الاغماء الثانيه والسكره الثانيه من سكرات الموت صلى الله عليه وسلم ويفيق ويفيق مره ثانيه هل صلى الناس لا هم ينتظرون احملوني انت بتموت يا رسول الله وعاوز اصلي خد بالك ازاي حتى ياتيك الايه اليقين مفيش تفريط ابدا ولا فيه تكليف يسقط عن حد ولو سقط لا سقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد الكلام متصل رغم هم صورتين منفصلتين لكن الكلام فيهم ايه مرتبط زي ما قلنا سور القرآن مترابطة مع بعضها فقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ثم بدأ سورة النحل بقوله أتى يعني ينفع تقول ايه اليقين أتى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وأمر الله هنا هو القيامة وقيامة كل إنسان بموته قيامة كل إنسان تبدأ أنت بموت في قيامة كبيرة آه هو يوم القيامة لكن قيامتي أنا تبدأ من أنت دار الآخرة بالنسبة لي أنا من لحظة الوفاة ومن مات قامت قيامة سورة النحل نفس النظام برضه مكية ونفس النظام زي ما احنا عارفين تعظيم لله سبحانه وتعالى ذكر من القرآن مناقشة للمشركين وهكذا آه لكن ذكر الله تعالى فيها النحل وسماها باسم النحل كأن الله تعالى يضرب للإنسان مثلا بالإيه؟ بالنحل وقدرا تصدق هذا في حياة الناس فربنا أبرز حياة النحل في حياة الناس آه بيدرس في ابتدائي يمكن خلية النحل ازاي النظام العجيب اللي فيها والالتزام كل واحد قايم بدوره ما بيختلفوش مع حد في ملكة في شغالة في معرفش ايه وصيفة وكذا كده فكل كل نحلة لها ايه دورها تخيل بقى ان الملكة تقول له تعالوا وقفوا حواليا كده وهفوا عليا شوية بالجناحين بتاعتكم دي يا ملكة ورانا بقى عاوزين نعمل العسل وعاوزين ننظف الخلية والعاوز مش عارف يعمل ايه ماليش دعوة أنا الملكة اسمعوا كلامي الملكة هتن... ال- ال- الخلية هتنفع طيب الشغالة اللي بتنظف الخلية قالت لهم انتوا بس يعني بتعملوا عسل كده على الفاضي وخلاص ما تيجوا من الأول ننظف الخلية وبعدين بنعمل العسل طبعا لا ده هيجاوب ولا ده هيسمع الكلام وهيختلفوا مع بعض بس الخلية هتتعمل ولا كنا دقنا نقطة عسل لك شوف كل واحد في حاله ازاي انتظام على كل واحد في طريقه اهو احنا كده الدعاء في الوتر سنة ولا بدعة لا سنة لا بدعة زكاة الفطر فلوس ولا حد آه صلاة القيام 21 ولا 11 آه البنوك حرام ولا حرام شغالين عمالين ناكل في بعض ونتخانق مع بعض على أشياء يسعنا فيها الاختلاف وأشياء خلاص أنا مش مقتنع بكلامك أنا حر وأنت حر كل واحد ياخد بالرأي اللي إيه؟ اللي يعجبه لأن كل واحد هيجي يوم القيامة بين يدي الله إيه؟ فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ربنا قال ولا تزر وازرة وزر بلاش نتخانق مع بعض بلاش نكفر بعض نبدع بعض بلاش نكره بعض وإحنا على دين واحد خلاص أنت مقتنع أن القيام 21 ركعة إيه المنع ما تصلي معانا ال 11 وتكمل بعد كده القيام بقينا حبايب بقينا حبايب لا انا انكر عليك ولا انت تنكر عليا يعني هكذا الخلافات اللي بيننا نحاول نذيبها نضيعها ما تبقاش موجوده شوف دورك ايه وانا دوري ايه وكل واحد يقوم بالدور بتاعه انما ده ينكر على ده وده ينكر على ده وده يوقف ده وده لا ما ينفعش فربنا بيذكر خليت نحن كيف خضعت لأمر الله وخضعت لنظام الله فأنتجت شهدا شفاء وغذاء شوف تخيلوا بقى احنا لو عملنا زي خلية النحل كده كل واحد شاف له دوره قام بيه ده الدنيا تاكل من ورانا خير مش احنا ناكل خير بس ده الدنيا كلها هتاكل خير من ورانا ملوش عبد ولا حد آه على كل حال السورة فيها كلام جميل وآيات جليلة و لكن يعني لعل أبرزها قصة الإيه النحل يعني شيء لم يذكر في سورة أخرى فذكره الله تعالى عبرة للإنسان كما ذكر قصة النمل في سورة النمل والهدهد وهكذا هذه تذكرة تذكر الله بها الإنسان حتى يتعلم وأقول هذا فيه إهانة للإنسان وضع نفسه في موضع إهانة حيث لم يعلم ما علمه النحل ولم يفعل ما فعلته النملة فلما ربنا يقول لي بص للنملة وتعلم يبقى أنا كده إيه أهنت نفسي كان ممكن أفهم الدرس من الأول وأبقى أذكى من النملة وأذكى من النحل يبقى الكافر اللي النحلة أحسن منه والنملة أذكى منه وأرحم منه أيهما أحسن تمشي ورا مين تحب ورا مين تقتل النمل في بيتك تسيب الكافر يعيش تحب الكافر وتصاحبه احنا احنا نسيب النمل ياكل بياكل فضلاتنا وينظف الشقه ها والحمد لله ما قرصش يعني الا قليلا جدا ولو قرصت حتى ما فيش حاجه وأكل النمل مع الطعام حتى لو جه في الطعام وأكلناه لا يفسده ولا يضر الآكل شيئا لكن وجود كافر في بلد مسلم يفسده قد ينزل الله عليه لعنة تعم البلد كله نسأل الله العفو والعافية وأن يجعلنا الله تعالى من الخاضعين له الخاشعين له بآياته وعبادته إن ربنا هو الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فيبدأ الحزب الثامن والعشرون بقول الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون قضية الوحدانية التي عني بها القرآن الكريم في مكة اعتناء شديدا وحررها وبينها وفصلها هكذا ينهى الله تعالى عن اتخاذ إلهين ويبين أنه إله واحد فيقول فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض طالما ليس له شريك وليس له مثيل إذا لا يعبد غيره لا يعبد غيره ليس هناك من له السماوات والأرض ولا سماوات ولا أرض ولا شركة في السماوات وفي الأرض إذا وجبت عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولكن هكذا قسم المشركون الأشياء بين الله الخالق وبين المخلوق الذي ليس بخالق فاكرين في سورة الأنعام لما قسموا الحرف والأنعام بين الله وبين شركائهم قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لله فهو يصل إلى شركائه وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله يعني كان الفدان الأرض ده النص ده أو الكاميرات دول بتوع ربنا بتوع الله والباقيين دول بتوع الايه الآلهة بتاعتهم بقى هم يقسموها كده يعني يجي يروي بالمية يسقي إذا المية وهو بيروي أرض الله بزعمهم المية فلتت منه وسأت شيئا من أرض آلهتهم عادي كل واحد بقسمته طب العكس كان بيسقي وبيروي أرض الآلهة فالمية أفلتت منه وروت بعضا أو شيئا من أرض الله يقوم يقول لك اللي روته مية الآلهة يبقى تبع الآلهة ضم الجزء ده إلى أرض الآلهة إيه الله وهكذا كذلك قسموا قسموا الذرية فيهم بين الله وبين شركائه فنسبوا لله الولد قال ربنا خلق أو الخلق قال الخلق ذكر وإيه وأنثى الخلق ذكر وأنثى فكان إذا جاءهم الذكر فرحوا به إذا جاءتهم الأنثى ردوها على الله عز وجل يقتلوها الوقت وبعدين في قضية الشرك برضو اعتبروا خطأ وجهلا وكفرا وعنادا أن الله تعالى يلد وينجب وله أولاد طيب هذه زور وبهتان وكفر والعياذ بالله وطغيان ولكن على فرض طيب بيخلف ايه ربنا بقى قالوا بيخلف البنات وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا دي الثلاث جرائم في بعض أولا اعتقدوا أن الله تعالى ينجب ثانيا اعتقدوا أن الملائكة إناثا أن الملائكة إناث مش عرفتوا كنت اطلعتوا انتوا شاهدتوا خلقهم ثالثا أنهم نسبوا البنات لله ولم ينسبوا البنين وهي دي القسمة بقى إنه جعل البنات لله وجعل البنين له لما يجيله لما يجيله ابن امرأة تخلف ولد ذكر يا سلام يقيم الأفراح والأعراس ويذبح الجزور والجمل والجدي والخروف يهيص الدنيا جات له بنت وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقلنا زمان ظل وجهه مسودا ده فعل اسمه فعل استمرار يعني وهي حامل كان وشه مسود ليه يا ترى واد والله بنت وما كانش فيه سونار بقى واد والله بنت يا ترى يا ترى وقلب ايديه وكل صباح ها ثالث يوم وشه مسود من الخوف وتوقع انها تجيب بنت طب جت بنت بقى يوم يستمر وجهه في ايه في- ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به بيستخبى من الناس مش جاي له وش يكلم الناس قابلهم ازاي ده انا عندي بنت مراتي خلفت بنت يا دي العيبه عيبه طيب اذا خد الابن ورفض البنت ولما جه ينسب لله ولد نسب له ايه البنت ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى عشان كده ربنا بيقول أ- ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى آه، يعني قسمة جائرة ظالمة طب ليه ما كان ربنا يقولها ظالمة وجائرة وخلاص ده كلمة ضيزة دي قال لك لأن الكلمة دي عند العرب وإن كان معناها ظالمة وجائرة لكنها كلمة مستهجنة ومستغربة وغير مستعملة ومتداولة هي لها معناها اه بس بعيدة عن استعمال الناس يعني ان دي قسمة جائرة مش جائرة وبس جائرة ومستنكرة كمان حاجة غريبة يعني لفظة غريبة وكلمة غريبة وقسمة غريبة غير ما فيها من الايه من الظلم وللأسف بنلاقي في المسلمين النهاردة اللي بيفضل الولد على البنت طب ليه انت مالك انت مال قضية قضية الكفار دول دي قضية الكفار هذا خلق الكافرين ما لك ومال هذا أنت تحمد الله على عطائه وتطلب منه الخير في هذا أو ذاك قد تكون البنت خيرا من الابن قد يكون الابن خيرا من البنت الله أعلم ها؟ ولكن في القرآن الكريم أعلى الله قدر البنت جدا تخيل كده لما ربنا يقول ضرب الله وضرب الله مثلا طبعا وضرب الله مثل الذين امنوا امراه ايه فرعون ومريم ابنه عمران تخيل دي بنتك يبقى مثال مثال المؤمنين امراه وبنت والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث في من رزق بثلاث بنات ثم في ابنتين ثم ببنت واحده من رزق بثلاث من هؤلاء فرباهن وأدبهن وعلمهن وزوجهن كن له حجابا وسترا من النار ما قالش كده في البنين البنين يجيب الواحد من أفاه ويوديه في النار والعياذ بالله لكن دي بتدفع أبوها عن النار بمجرد تربيتها وتأديبها وتعليمها كده مش تعليمها في المدارس والمدارس أجنبية ولا ها لا تعليمها يعني تعليمها الأدب الأخلاق تعليمها آه، علم الزوجية ازاي تبقى زوجة تعلمها ازاي آه، تطبخ امها طبعا مش انت امها تعلمها ازاي تطبخ وتغسل وت... وتقوم بكده بواجبات الزوج وتنظف مستراحها وبيتها زوجها يدخل يلاقي بيت نظيف وهكذا الحاجات ال... ال... ال... الاصليه دي اللي يعمل فيها كده يقوم ايه تبقى حجاب وستر من النار انما لو تعلمه وتعلمه بره وياخدها من الخارج والداخل وكله وبرضه ما فيش فايده الا ان تحفظه القران يلبسك الله بسببه تاجا في الجنه يوم القيامه اللهم ارزقنا يا رب جه ولد بقى بيقول لابوه يابا انت يعني هو صحيح اللي اللي يحفظ القران ابوه وامه يلبسوا تاج في الجنه قال له ايوه يا ابني فرح الاب بقى عن الولد ما شاء الله مهتم بالقضيه وهيلبس ابوه وامه بقى قال له ايوه يا ابني طبعا ان شاء الله ربنا يكرمك كده ويكرمنا معاك قال له يعني احنا نحفظ ونتعب وانتوا تلبسوا ف فطبعا الأولاد ربنا هيعوضهم خير كبير جدا إذا كان أبو أبو اللي حفظ القرآن اللي بيستاجر أمال اللي حفظ القرآن هيلبس إيه؟ أبشر أبشر لك الخير كثير إن شاء الله ها ما تحسدش أبوك وأمك فالبنات قد يكن خيرا والبنين أو البنون قد يكن إيه شرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا مالش والبنات والبنون زينة الحياة الدنيا والزينة ده شوية جير أو شوية زيت أو بلاستيك عكيات كده وشوية من كتر الاحتكاكات تأجر راحت والله لونها راح فعاوز بعد سنة ولا سنتين تغير اللون تاني الولد زي كده لكن البنت ما شاء الله سبحان الله أصيلة كان زمان يقول لك الواد بيجيب آه، امرأة لكن البنت بتجيب ايه راجل.
راجل يعمل لك عزه اه فيعني من كل ناحية هي حلوة ولكن شوف ال- ال- الكفر بقى لما قسموا قسموا قسمة جائرة غريبة ظلموا فيها الله عز وجل دون أن يؤذوه طبعا في شيء فالله لا يصل أحد إلى ضره فيضره ولا إلى نفعه فينفعه ويشير الله تعالى إلى آه، كثرة جرائم الناس شوف يعني كفار مكة عملوا إيه بلاوي كتير قوي وشوف اليهود عملوا إيه وغيرهم عملوا إيه وبرضه ربنا لسه سايبهم يعيشوا وياكلوا ويشربوا لحد ما احنا بنستغرب يا رب يعني الله يعني ما انت قادر واحنا مؤمنين بكده انك قادر انك تدقهم دكه واحده نخلص منهم ولكن ربنا له إيه له حكمة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من جبال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ال- يشير الله تعالى إلى آياته أو بعض آياته وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة ال- ال- ال- البهائم سبحان الله يعني شوف تخيل بقى لما ربنا يقول للإنسان بص يا أخي في الحمار وتعجب بص للبقرة وتعلم بص للحيوان ويستفيد الله بقى الإنسان هنا إيه تحت خالص في الرجلين تحت حوافر ال- زي التلميذ لما يقعد تحت رجلين مين شيخه بقى الإنسان دلوقتي قاعد تحت رجلين الحيوان عشان يتعلم منه تخيل المنظر ده لكن لو كان مسلما لتعلم ربنا قال له هو عرفه القرآن حاجات كتير يعرفها تلقائيا وبالفطرة السليمة يستغني عن هذه الذلة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم دي حاجة كده من ضمن العبر يعني نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ايه رايك شوف بلبن يا سلام نعمة عظيمة جدا ها رغم الكربونات اللي فيه وما اعرفش ايه والحاجات اللي بيحطوه 3 جنيه ونص ها حلو برضه ورضا الحمد لله لكن تخيل بقى لو لو شارب لبن بقى من ضرع البهيم لسه محلوب دلوقتي ما اعرفش حد فيكم جربها ولا لا ربنا انعم عليا بيها في فتره من الفترات شربت من من الاناء نفسه لسه محلوب نازل كده من عند ربنا وشربت على طول حاجة متعة بقى وطعم تاني خالص لسه مفيش ولا ايد بشر اتحطت عليه ولا نار غلته ولا حاجة خالص طازج طازج من صنع الله عز وجل ده احنا بنشرب ال- اللي جاي كان من كام ايد ده وبنقول يا سلام ها حاجة دسمة جدا وجميل وربنا يديمها نعمة يحفظها من الزواج تخيل اللبن الجميل ده الحلو ده جاي منين من بين شوف الدقة شوف الحكمة شوف القدرة والاقتدار عند الله عز وجل من بين فرث ودم جاي من بطن ال- البهيم ما بين في طريق محكم جدا ما بين فرث اللي هو عفوا أكرمكم الله مخلفات الطعام في بطن الحيوان اللي بيسموها الكرشة ها والناحية الثانية الدم لا فيه ريحة ال- الرغس ولا فيه لون الدم ايه القدرة دي يعني فيه اله زي كده مين يعبد من دون الله مين له عقل يق- يقبل ان يعبد من لم يفعل هذا ولا يقدر عليه إذا الله يستحق الإيه؟ الألوهية وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما عرفت ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج برضو شوف من بطونها شراب مختلف ألوان بتاع زهرة البرسيم غير زهرة البلح غير زهرة مش عارف الايه غير زهرة ايه لونه وريحته وطعمه يتغير بطعم الزهرة التي جاء منها الرحيق سبحان الله والذبابة قد كده وتعني العمل ده كله مش من عندها مش قوة ذاتية فيها إنما وأوحى ربك إلى الناس ده صنع الله سبحانه وتعالى عشان ما تقولش ده حاجات طبيعية وظواهر طبيعية ومخلوقات طبيعية والطبيعة كده والتكيف كل حاجة طبيعة طبيعة وروحوا عن دين الطبيعة في الآخر طب فين الطبيعة دي؟ طب قالت لكم صلوا لي ازاي؟ زكوا لي ازاي؟ حلوا لي ازاي؟ مفيش منهج ولا في كتاب ولا في رسل للطبيعة إنما في رسل لله في كتب لله في مناهج شريعة لله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولذلك يقول بعدها والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر إذا هو هو الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ودي نعمة يا سلام واحدة ما يتجوز جنية بقى أراء الشيخ طحان الله يرحمه حيا وميتا فلسه حي بس رحمة الله على حي وميتا فبقول يعني كان بيتكلم على حكم التناكح ب- اللي بيقول ده انا متجوز جنيه ومش متجوز جنيه فبقول يعني ازاي يعني ينفع ازاي ربنا بيقول لي تسكنوا اليها فبقول تيجي تنام تلاقي الحيه ممتده في في الفرش بتاعك ما هي بتيجي على شكل حيه الجنيه دي بتيجي على شكل قطه على شكل قطه حلوه على شكل كلب على شكل حمار على اي حاجه حاجه مسترزله كده طب ويلاقي حيه في منامه في في, في الفراش بتاعه في السرير بالله عليك هيقول له يقدر كده يأنس بيها طب رايح يزور أبوه وأمه ياخد الحية في إيده هينكدها ويمشي هينكدها إزاي ويمشي بيها في وسط الناس إزاي يوم من رحمة ربنا جعل أزواجنا إيه منا فينا كده من أنفسكم أزواجا والله جعل لكم أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات جعل لنا نفس فضل الله سبحانه وتعالى والحالات الثانية بقى اللي ربنا اختبرها بعدم النفس ما تزعلش ده ربنا جعلكم آية بيعبر بكم عن قدرته على المنع يعني مش حركة طبيعية ولازم ولابد حتما اللي يتجوزه يخلفه لا ده بقدرة الله يج- يخلفه وبقدرة الله ما يخلفوش أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إيه يبقى مش مش قوة الرجل ولا خصوبة المرأة ولا ظروفهم الحلوة ولا نفسيتهم العالية ولا عشان مش قرايب فخلفوا بسرعة ولو قرايب ما يخلفوش واللي بيتكسف من من التعامل ما يخلفش والكلام اللي بيقولوه ده كله كلام فاضي ال- الإنجاب ده من عند الله سبحانه وتعالى عطاء ومنعا عطاء ومنعا آه، يضرب الله تعالى برضه مثل للمؤمن والكافر فاكرين سمعنا قبل كده الأعمى والأصم والبصير والسمع. يقول الله تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم قال هذا مثل مضروب للنبي عليه السلام ولك- لك- لك- لكبير الكفار زمان وقيل له أبو جهل وأمثاله وقيل مضروب للمؤمن والكافر إيه رأيك عندك واحد لا يقدر على شيء عاجز تماما أبكم ما بيتكلمش وعاجز معوق من كل ناحية وما تحركش من مكانه وهو كل على مولاه عبء على أبوه على أخوه على المولى بتاعه عبء عليه أي حاجة عاوزها هات لي يا فلان وديني يا فلان شيلني يا فلان حطني يا فلان تخيل المنظر دوت أينما يوجهه لا يأتي بخير يوم ما يبعثه في مشوار الله يأ- قضاء م- قضاء مصلحة ما تتقضاش ما تمشيش وشه ما شاء الله جميل جدا يعني يقطع أي حاجة هل يستوي هذا المثال مع من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وهو النبي عليه السلام والمؤمنون من رأيه طبعا لا يستويان أبدا لا يستويان لأن هذا يقضي الحاجة وهذا لا يقضي الحاجة هذا يقوم بنفسه ويأمر وينهى وكذا وهذا لا يقوم هذا كذا الإيمان حركة الإيمان عطاء الإيمان إنتاج الإيمان استقامة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم آية من آيات قدرته لا تعلمون شيئا شوف المولود وهو لسه مولود كده ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة ولا الهوى ما يعرفش حاجة خالص وبعدين ربنا يعلمه بقى شوية شوية لسه ما دخلش مدارس ولا ولا بيعرف كلمهم ولا كلمه ابوه يوم ربنا علمه بالفطره يعرف فين مرضعه وفين راحته مع امه ويعرف امه الاول وبعدين ابوه وبعدين اخواته حسب الايه الاشخاص المحيطين بيه لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون شويه كده تلاقيه بيقلدك شباب مش عارف بتصلي روح عامل نايم قدامك برضه زي الساجد كده يسجد زيك او قريب من سجودك يعني ومش عارف تعمل صباعك كده في التشهد روح عامل هو كمان صباعه كده ايه اللي عرفه ما بيتكلمش لسه ولا انت قلت له اعمل انما شاف بعينه بالبصر او سمع بالاذن صوتك فقلده وهكذا وجعل لكم السمع والابصار والافئده القلوب لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء شوف الطيور بقى واسبح معاها وشوف أسرار الطير في السماء والله جعل لكم من بيوتكم سكنا تدخل بيتك تطمئن وتنام كده وتستريح وتقعد في أمان اللهم أمنا في بيوتنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ربنا عمل لنا بيوت كده سهلة بس احنا بنكلكعها شوية يعني كان رجل عربي جلد الأنعام وعامل خيمة واخدها معاه يحطها على كتفه يحطها على الدابة بتاعته في أحسن مكان وروح إيه ناصر الخيمة بتاعته يعني جيب لك خيمة وتقعد في الزمالك أنت كده من سكان الزمالك ها مصر الجديد زي ما أنت عارف بس للأسف قانون البشر ما يسمحش بكده البلدية هتجيلك والتموين هيجيلك كله هيتلم عليك ها ف لكن برحمة ربنا هو الذي جعل لكم الأرض إيه ذلولا ما فيهاش حدود ولا دي دولتي ولا دي دولتك ولا دي بلدي ولا دي بلدك كلنا بشر كلنا ولاد آدم وحواء والأرض أرض الله سبحانه وتعالى نحن خلق الله والأرض إيه أرض الله يسبح الراعي في الصحراء ويقعد في أي مكان ينزل أي بلد والعلماء زمان كانوا كده الإمام الشافعي كان في العراق هو جه على مصر ما عرفش يروح فين وينزل فين ويطلع منين محدش يقول له باسبورك ولا بطاقتك ولا انت رايح فين ولا تأشيرة ولا بتاع ولا حد يعمل تكشيرة في وشه حتى ولا حاجة خالص إنما البلاد بلاد الله مفتوحة الكل يذهب حيث إيه كانت المصلحة من تجارة أو علم طلبا أو تعليما أو نحو ذلك حتى ينتهي في النهاية في آخر عمره يقول لك بروح إيه أقضي بقى في الجوار العظيم السعيد بقى خلاص كبرت ورجلي والأرض أقضي اليومين باقيين بقى في طاعة كده وخلوة مع الله يروح يجاور في بيت الله الحرام اللهم ارزقنا يا رب بس ازاي والقوانين أفلاها خالص كده ربنا يفتحها إن شاء الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مشكلة اللهم افتح لنا يا رب يجاور في البيت الحرام أو يروح يقعد في المسجد النبوي لحد ما يموت عشان ايه يدفن يموت في المدينة ويدفن في البقيع مع الصحابة الأطهار رضي الله عنهم وفي جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن طبعا عملت لي عمارة هنا ولا برج ولا فيلا هسيب اروح فين هروح الف الدنيا وارجع لها تاني خسارة ده ندافع فيها كام مليون ولا كام ألف ولا بتاع فاحنا احنا اللي ربطنا انفسنا بالارض والطين لكن ربنا جعل لنا الارض كلها ايه وجعلت الارض مسجدا وتربتها طهورا وبالتالي بيوتا برضه وجعل لكم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم يعني يوم سفركم ويوم اقامتكم في خمس دقائق تنصب البيت اقمت العماره بتاعتك وقعدت فيها ها عاوز تمشي اه خمس دقائق تفك وتحمل يلا مع السلامه شرفتني وتقعد في اي مكان يعجبك والله جعل لكم مما خلق ظلالا عشان الحر وجعل لكم من الجبال أكنانا أكنان جمع إيه كن كن بقول فلان كن بقى أسر كن يعني يعني أقعد ساكن فالكن هو مكان في الجبل يأوي إليه الإنسان يبقى قاعد فيه محشور كده يعني فمعناها مكان أمين في الجبل وجعل لكم من الجبال أكنان وجعل لكم سرابيل ملابس تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم شفت نعم ربنا عندنا ما شاء الله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ورغم كده برضو آه يعني الكفار على شركهم الكفار على شركهم باقون على كفرهم والعياذ بالله تعالى في النهاية يقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يقول بعض الأئمة لو لم ينزل القرآن غير هذه الآية لكفت الآية دي لوحدها كفاية لمنهج إصلاح عظيم جدا في المجتمع المجتمع يعيش بها في عزة وسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يذكر الله تعالى باليوم الآخر يوم القيامة كركن من أركان العقيدة أيضا آه، وينهى عن الافتراء في التشريع والأحكام الإنسان ما يقولش ده حلال وده حرام كده من عنده ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا إيه حلال وهذا حرام ولسه شوف من سورة البقرة ربنا ذكر لنا مين سيدنا مين إبراهيم كحد مشترك أو قدر مشترك بين الأمم جميعا كلهم بيحبوا سيدنا إبراهيم وراضيين عن سيدنا إبراهيم حتى اللي يدعوا إن هو تبعهم اليهود بيقولوا ده إبراهيم يهودي وده نصراني ومسلم طيب اتبعوا إبراهيم لحد الآن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا قانتا يعني طويل القيام والدعاء والتبتل لله سبحانه وتعالى حنيفا يعني مائلا إلى الله كان بيحب إسماعيل جدا جاله على شوق وعلى كبر وعلى غير انتظار خلاص بقى يأس من أولاده قدر ربنا كده خلاص الحمد لله جاله إسماعيل حاجة بقى إيه شوق عظيم فحبه أحبه جدا ولكن لما تعارض حب إسماعيل مع حب الله مال إلى من؟ إلى الله هو ده الحنف بقى الحنف اللي هو الميل مال إلى الله بحبه فأحب الله أكثر من إسماعيل ولده ولو احتاج الأمر لأعبر عن حبي أن أذبح ولدي لذبحته فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا آه أيضا بنو إسرائيل ما سبناش ولا سبناهم لسه برضه سيرتهم موجودة رغم أن السورة مكية لكن اللي في مكة دول بكرة رايحين المدينة قريب جدا بعد سنة سنتين هيروحوا المدينة قال تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه السبت عشان قصة السبت ختان من ختان آه. ثم وجه الله هذه الأمة في شخص رسولها عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حكمة يعني يا أخوانا اعمل حيلة ما ما بلاش تبقى صريح أو كده بص الصراحة راحة لا لا مش كل حاجة الصراحة راحة ممكن تذبح واحد هتقول له أنت بتصليش قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الصلاة وبين الكفر ترك الصلاة من تركها فقد كفر انت في النار حق يا راجل اعوذ بالله ايه ده واسمك محمد كمان ولا اسمك عبد الحكيم ولا اسمك ايه ده وعمره ما هيصلي كده انما تقول له يا سلام عليك والله انت ما شاء الله عليك يعني من احسن الناس اللي شفتهم بس ناقصك حاجه بسيطه لو تصلي يا سلام مفيش منك لو تصلي ربنا هيبارك لك في رزقك وصحتك وبتاع هيسمع كلامك هيسمع كلامك كده فهي الحكمة هنا انك ازاي تدخل للشخصية دي وازاي تخليه يسمع كلامك وما يردش عليك النصيحة بتاعتك اقل حاجة يقول لك جزاك الله خير والله ربنا يبارك لك يعني محدش بيقول لي كلام حلو ده غيرك ادعي لي ان شاء الله ربنا هيسر وما اعملش حاجة بس شوف رد غير ما لك ماشي يا عم خدنا على جناحك يدينا بركاتك يا رب ما نشوف ويحزق بيك بقى بالله ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن آه قصة السبت وما السبت السورة اللي جاية على طول سورة ايه الإسراء تعرفوا اسمها ايه تاني سورة بني إسرائيل شفت الربط بين السورتين بديك طرف رباط كده تمسك خيط كده معاك وانت رايح الصورة الثانية سورة بني إسرائيل وفي أولها وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل عشان برضه البرات قريب مش بعيد عليه ملاحظه آخر حاجة في السورة خالص ونختم إن شاء الله إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل عمه حمزة رضي الله عنه وارضاه وكان أخاه في الرضاع كان عزيزا عليه جدا وكان الناس فرحا بإسلامه فرحا عظيما كان بيفخر بيه كده فلما قتل قتل برضه بطريقة يعني مؤذية قوي هند مرات ابو سفيان كانت لسه كان لسه كفار طبعا افترت عليه رجلا كافرا هو وحشي ليقتله كان سفاك يعني فقتله واسلم وحشي بعد كده رضي الله عنه وارضاه آه قتل حمزه فلما قتل حمزه كان هذا مصابا عظيما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم جدا ولذلك قال لئن لقيت القوم يوما لأقتلن منهم سبعين رجلا مقابل مين حمزة والسبعين دي عند العرب وفي لغة العرب مش معناه 70 70 69 70 بس لا معنى 70 يعني الكثرة يعني ما هقلش عن 70 ممكن أقتل 80 90 ما بين 70 و100 كده يعني معناها أقتل- لأقتلن منهم عددا كثيرا بمين؟ بحمزة عمي رضي الله عنه طبعا ده عدوان ولا مش عدوان هو سيدنا حمزة يساوي كتير جدا يساوي يساوي بلد كاملة كافرة يساوي كفار مكة كلهم بحذائه بس قبل أن يسلموا لكن معلش النفوس برضه والحدود والحقوق باعتدال فيهاش ظلم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا رجل برجل قتلوا منك واحدا اقتل منهم واحدا واحد بواحد لكن تقتل بواحد سبعين رجلا هذا كثير وإسراف وهيجي في سورة الإسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه طبعا له ولأمثاله من بعده عشان الناس اللي بتمشي بت- بالثار النهاردة وتأخذ بالثأر ها و- و- وال- والطفل الأدب ده نقتل أكبر واحد في العيلة بالطفل الصغير ونقتل بالواحد نقتل اثنين ثلاثة أربعة واللي ما تعلمش الفلاح ده نقتل بيه احسن واحد متعلم فيهم وكيل النيابه الفلاني الفلاني ليه كده هذا اسراف من قتل يقتل او نعفو عنه او نقبل منه الدين قال الله تعالى واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قبلها عفوا قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فعاقبوا بمثل إيه؟ ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون وربنا يرزقكم الصبر عليا مش قادر أبدا أخدمكم معلش سامحوني وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله